النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين أما بعد ما أسهل أن ينطق اللسان يا إخواني ويا أخواتي بكلمة الإسلام ما أسهل ذلك ولكن ما أصعب أن يترسخ الإيمان في قلب الإنسان شوف ربنا بيقول إيه قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا كلام اللسان ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم مشكلة حقيقية أن يختلط الحابل بالنابل أن يختلط الصادق بالكاذب أن يختلط المؤمن بالمنافق مشكلة خطيرة اختلاط المنافقين بالمؤمنين يضعف الصف يا إخواني لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا إلا اضطرابا إلا ضعفا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لذلك فالله عز وجل من رحمته بالصف المؤمن فإنه ينقيه على الدوام التنقية تكون عن طريق اختبار اختبار صعب لا يقوى على النجاح في هذا الاختبار إلا المؤمنون حقا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ألف لام ميم أحسب الناس خلي بالك من طريقة الكلمات من سياق الآية أحسب الناس هل تعتقدون أيها المؤمنون أنكم ستقولون بلسانكم آمنا ثم لا يصدق هذا اللسان عمل من الأعمال يقول سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون تعجب كبير جدا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم سنة من سنن ربنا سبحانه وتعالى ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ربنا سبحانه وتعالى بيعمل لنا اختبارات كتير كتير قوي الجهاد اختبار اختبار صعب بس مش مستحيل ينجح فيه المؤمن ويسقط فيه المنافق الإنفاق اختبار حسن معاملة الناس اختبار كظم الغيظ اختبار وهكذا الحياة كلها اختبار من أول أيام التكليف وإلى لحظة الموت كل الحياة اختبار الذي خلق الموت والحياة ليه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور النهارده هنتكلم عن اختبار من الاختبارات الصعبه قوي فعلا صعب مش اي حد هينجح فيه لدرجه ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذا الاختبار مقياسا واضحا بين المؤمن والمنافق يا لطيف بين المؤمن والمنافق اختبار خطير اللي هيسقط في الاختبار ده هيبقى منافق بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الاختبار ده يا اخواني واخواتي هو اختبار صلاه الفجر صلاة الفجر في جماعة طبعا للرجال وصلاة الفجر في أول وقتها للنساء روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلي بالك إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما أي لو يعلمون ما فيهما من الأجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولو حبوا تخيل نفسك إن أنت مش قادر تمشي أصلا مكسح رجلك مكسرة وليس هناك من يعينك على المشي وليس هناك من يعينك على الذهاب إلى صلاة الفجر في المسجد تروح حبوا تذهب تحبو كالأطفال ليه؟ لأنك عارف كمية الخير التي في هذه الصلاة ذنب ضخم جدا جدا جدا أن يتخلف مسلم مؤمن عن صلاة الفجر في جماعة أو عن صلاة العشاء في جماعة طيب هو وقت الصبح يا إخواني ويا أخواتي وقت الصبح ده إمتى؟ وقت الصبح ما بين طلوع الفجر وما بين شروق الشمس واحد كان جاي يقول لي ان سمع في برنامج من البرامج ان وقت الصبح لحد الظهر ما يدن سبحان الله امال يعني العمليه مفتوحه لحد الظهر فين الاختبار بقى فين العمليه كلها ركعتين لكن الوقت يا أخي ينتهي بشروق الشمس هذا الوقت القليل المحدود الصعب وهو فعلا صعب وما أقصد أنه يكون صعب روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس كلام في منتهى الوضوح والأصعب من كده يا إخواني أن اختبار النفاق من الإيمان لا يكتفي بمجرد أن تدرك الصبح في بيتك لا لابد أن تدرك الجماعة في المسجد كما قال صلى الله عليه وسلم صعب أيوة صعب أنا عارف أنه صعب ومقصود أنه يكون صعب لأنه اختبار خطير والنتيجة خطيرة زي ما قلنا طبعا بالنسبة للنساء صلاتهن وإن كانت مسموحة بالمساجد إلا أنها في البيت أفضل وأكثر ثوابا لحديث أبي داود الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن طيب للأسف الشديد يا إخواني للأسف الشديد فعلا إن مشكلة ضياع الفجر مشكلة شديدة الشيوع في أوساط المسلمين رجالا ونساء ولا حول ولا قوة إلا بالله أنا مش بعقد لكم الدنيا أبدا أنا بتكلم عن حقائق في شرع الله عز وجل بتكلم عن نصوص محكمة يا إخواني ليس فيها لبس بتكلم عن إجماع العلماء مفيش فيه اختلاف واحد بيقول بس أنا فعلا مش بقدر بالنسبة ليا مستحيل أقول له مش موافق معاك مستحيل يكون في حقك مستحيل تعالوا كده نفكر سوا أولا يقول الله عز وجل في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها طيب صلاة الصبح في هذا التوقيت تكليف ولا مش تكليف تكليف فرض ولا مش فرض فرض على كل المؤمنين ولا على طائفة معينة من المؤمنين على كل المؤمنين طيب جاوب بصراحة الله عز وجل يعلم الوسع أو لا يعلمه يقينا يعلمه طبعا لو قلت غير كده مشكلة خطيرة يقينا يعلم الوسع ومع ذلك كلفك بصلاة الصبح في هذا التوقيت يبقى ما ينفعش عقلا ولا شرعا لمسلم يؤمن بحكمة الله عز وجل وبعلم الله وبعدل الله أن يدعي أنه لا يستطيع تنفيذ تكليف من تكاليف الله عز وجل دي أول حاجة الحاجة الثانية بعض المشاهدات الأمريكية ناس مش مسلمين كنت عايش هناك فترة كنت أروح صلاة الفجر في المسجد أرجع منها الساعة 6 الصبح أجد الطريق السريع ال highway بتاعهم الطريق السريع مليان عربيات عن آخره الساعة 6 الصبح الناس ديت كلها من نصارى ويهود وملاحدة الملاحدة دولت كتير جدا هناك ملاحدة ينكرون وجود الإله أصلا استيقظوا في ميعاد الفجر لكي يذهبوا إلى دنياهم إلى أعمالهم كل الناس ديت قدرت تصحى الساعة 4 أو 5 عشان تطلع الساعة 6 الصبح تروح شغلها في ناس تانية كنت بشوفها صاحية في الشوارع وأنا في طريقي للصلاة يعني قبل الفجر قبل ما أروح الفجر الساعة خمسة ولا الساعة أربعة ونص كنت تلاقي ناس ماشية في الشارع الناس اللي بتحب تجري بتوع الرياضة تلاقيهم يجروا في الشارع في الهواء النقي الصبح كده ناس زي ما قلت لك يهود أو نصارى أو ملاحدة بيتمشوا الصبح في الشارع قبل ميعاد صلاة الفجر في ناس تانية كانت صاحية في الشارع بتعمل حاجة غريبة قوي قوي قوي تعمل إيه؟ بتفسح الكلب بتاعها سبحان الله قبل ما تروح الشغل تصحى الصبح تفسح الكلب الكلب مسكين بيقعد محبوس في البيت من الساعة 6 الصبح أو 7 الصبح لحد 6 أو 7 بالليل قلب صاحبه أو صاحبته يتفطر عليه فيعمل إيه؟ يصحى هذا الصاحب قبل الفجر علشان يفسح الكلب علشان يشممه هوا لطيف هوا نظيف الأمريكي نصراني كان أو يهودي أو ملحد بيصحى قبل الفجر علشان الكلب وبعض المسلمين أو كتير من المسلمين أو خلينا أقول بصراحة معظم المسلمين لا يستيقظون لله عز وجل مأساة يا إخواني مأساة وبعدين أنت شخصيا بلاش نتكلم على غيرك أنت شخصيا يا ترى لو عندك ميعاد طيار أو قطر الساعة 6 الصبح هتقدر تصحى وتروح في الميعاد ولا إمكانياتك البشرية مش هتسمح يا ترى لو ظروف عملك بتضطرك انك تصحى الساعة 4 أو 5 الصبح هتقدر تقوم ولا هتعتذر كل يوم لرئيسك في العمل وتقول له والله ظروفي صعبه ما اقدرش ولا اقول لك قول لي بصراحه يا ترى لو حد هيدي لك ألف جنيه الصبح في ميعاد الفجر يوميا لمدة سنة هتصحى ولا لا؟ هتصحى علشان تاخد الألف جنيه ولا مش هتصحى؟ طيب قلنا إن أنت هتصحى هيكون معاك 365 ألف جنيه في آخر السنة افرض في آخر السنة مت يا ترى أحسن تموت وانت سايب وراك 365 ألف جنيه ومش معاك ولا صلاة فجر في قبرك ولا انك تموت ومش معاك ولا جنيه ومعاك 365 صلاة فجر في القبر معاك فكر بصدق وجاوب بصدق يا ترى هتصحى للفلوس ولا هتصحى للفجر الرسول يا اخواني كان عارف انه صعب علينا صلاه الصبح في موعدها كان عارف ان الاخوه والاخوات الرجال والنساء صعب عليهم علشان كده سبحان الله كان ليه اسلوب تربوي رائع في تحفيز المسلمين على هذه الصلاه المحوريه الخطيره اللي بتفرق الصادقين من المنافقين كان بيعمل ايه صلى الله عليه وسلم ادى خصائص هامه فريده لصلاه الصبح لترغيب المسلمين في هذه الصلاه العظيمه الهامه خصائص هامه جدا خلي بالكم الخاصيه الاولى تعظيم الاجر جدا لمن صلى الصبح في جماعه طبعا فين في المسجد على سبيل المثال قال من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعه فكانما صلى الليل كله يا الله تقدر تصلي الليل كله عندك فرصه تاخد نفس الاجر بصلاه العشاء والفجر في جماعه لكنك قايم طول الليل تصلي سألت الإخوة المصلين في ليلة 27 رمضان وأثناء صلاة التهجد وكان ما شاء الله العدد كبير والقيام طويل ساعات كثيرة متتالية مجهود كبير جدا سألتهم يا ترى قيام ليلة القدر بكاملها أفضل ولا صلاة الفجر في جماعة في شهر صفر أو رجب أو شوال أو أي شهر غير رمضان يا ترى أيهما أثقل في الميزان أيهما أهم أيهما لو فاتك تحزن أكثر أيهما لو فاتك تلام من الله أكثر ها جاوب تقدر تصلي عشرين ركعة سنة للظهر من غير ما تصلي الفرض ما ينفعش طبعا مش كده ولا ايه ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه يبقى الأول الفروض وبعدين تيجي النوافل يا ترى لو عرفت ان ليله القدر كانت ليله كذا وانت الليله دي كنت نايم هتزعل ولا مش هتزعل هتزعل امال ليه ما بتزعلش على صلاه الفجر اللي هي اهم من ليله القدر لان صلاه الفجر ايه فرض وليله القدر ايه ليله القدر بكاملها سنه صلاه الفجر في اي يوم من ايام السنه فرض امال ليه الناس يا اخواني بتتكالب على ليله القدر بتملى الجامع والشوارع اللي حوالين الجامع وبعدين سبحان الله تيجي تلاقي الفجر في غير رمضان صف او صفين بالكتير ليه يا اخواني كده ليه الناس مش فاهمه هذا غياب حقيقي للفهم يا اخواني يا اخي في الله ليله القدر هديه من الله عز وجل لمن حافظ على الفروض لمن حافظ على صلاه الفجر وغيرها من الفروض العباده يا اخواني مش مقامره معقولة أروح أعبد ربنا سبحانه وتعالى يوم أو عشر أيام وأعمل حسنات زي اللي بقاله سنة كاملة بيصحى في عز البرد وفي عز التعب وفي عز الشغل علشان يصلي ربنا طيب في خير إيه تاني في صلاة الفجر في خير عظيم أوي أوي أنتوا عارفين يا إخواني يوم القيامة هتكون الضلمة شديدة جدا عارفين طبعا الشمس تكور والنجوم تنكدر خلاص مفيش نور وبالذات على الصراط ويحتاج الناس إلى النور للجواز على الصراط والصراط صعب المرور على الصراط صعب يا اخواني صعب طيب المؤمنين هيجيبوا النور ده منين النور بتاع يوم القيامة حاجات كتير جدا جدا عملوها في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى وعدهم بالنور شوف كده الحديث بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث منتهى الروعة يقول بشر المشائين المشائين يعني ايه يعني اللي بيمشوا كتير قوي بشر المشائين في الظلم الظلم يعني صلاة العشاء وصلاة الفجر بشر المشائين في الظلم الى المساجد يعني مش في البيت بالنور التام يوم القيامه النور التام النور الذي لا ينزع عند الصراط ليه لانهم نجحوا في اختبار الدنيا فوقاهم الله عز وجل من السقوط في النار يوم القيامه حتى سبحان الله تلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمك ذكر خاص تقوله وانت رايح صلاه الفجر وانت ماشي في الضلمه وانت فاكر الضلمه بتاعت يوم القيامه الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمك ذكر تقوله وانت رايح صلاه الفجر في الضلمه تقول ايه تقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن امامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم اعطني نورا كمان في اخر تاني في صلاه الفجر وعد صريح بالجنه من صلى البردين دخل الجنه البردان هما الصبح والعصر في اكتر من كده ايوه في اكتر من كده سبحان الله هو في ايه اكتر من الجنه رؤيه الله عز وجل في الجنه اسمع كده الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ نظر الى القمر ليله البدر قال انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فان استطعتم وخلي بالك بيديك وسيله توصل بها الى هذه الرؤيه فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وصلاه قبل غروب الشمس فافعلوا يا الله ادي صلاه الفجر وصلاه العصر ولسه في ناس بتنام في صلاه الفجر سبحان الله يبقى اول خاصيه تعظيم الثواب الى اقصى درجه الخاصيه الثانيه هي الشق الثاني من المساله ضياع الفجر مش بس ضياع الاجر لا ضياع الفجر عذاب وعذاب شديد شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيحكي للصحابه رؤيا طبعا رؤيا الانبياء حق يقول انه اتاني الليله اتيان الاتيان دول في اخر الرؤيا بيفسر جبريل وميكائيل وانهما ابتعثاني وانهما قال لي انطلق واني انطلقت معهما وانا اتينا ابتدي يوصف لهم راجل بيتعذب وانا اتينا على رجل مضطجع راجل نايم واذا اخر وفي روايه ملك قائم عليه بصخره واحد واقف على راسه بصخره وعمال يضرب راس الراجل اللي نايم بالصخره وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه يعني يشق رأسه يشدخ رأسه فيتدهده الحجر يتدحرج إلى بعيد فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان يرجع الرأس يلتئم من جديد ويجي الملك من جديد يضربه تاني على رأسه ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول انزعج انزعاج شديد قال قلت لهما سبحان الله ما هذا قال انطلق انطلق وبعدين مر على مشاهد كثيرة وفي الآخر بيفسروا له اللي شافه إيه حكاية الراجل ده قال له أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه يأخذ حكم الله عز وجل فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة آه ده موضوعنا وينام عن الصلاة المكتوبة إيه هي الصلاة اللي احنا بننام عليها صلاة الفجر يا إخواني صلاة الصبح وأي صلاة تنام عليها لكن المشهور هو أن الناس بتنام عن صلاة الصبح يبقى العملية مش عملية ضياع أجر بس لا العملية فيها عقاب وعقاب مريع يا إخواني نسأل الله العافية الخاصية الثالثة أن الرسول صلى الله عليه وسلم عظم جدا جدا من قيمة سنة الصبح هي الصلاة الوحيدة التي عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنتها إلى هذه الدرجة قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها يا الله وقفوا كده وقفة مع الحديث ده فكروا فيه هو ايه اللي بيمنعنا من صلاة الصبح مش برضو جزء ضئيل ضئيل ضئيل من الدنيا اما نايم متأخر في امر من امور الدنيا واما عايز تصحى بعد صلاة الفجر لانك مرتبط بامر من امور الدنيا سبحان الله تخيل ان كل الدنيا كل الدنيا من اولها الى اخرها بكل ما فيها من اموال وكنوز ومناصب واعمال ومغريات وملهيات كل الدنيا لا تصل الى قيمه ركعتي الفجر السنه فما بالكم بالفرض يبقى دي كانت الوسيله الثالثه او الخاصيه الثالثه لصلاه الصبح الخاصيه الرابعه تفرد صلاه الصبح بامور ليست في بقيه الصلوات ان هو خلى اشياء خاصه جدا بصلاه الصبح نفسها مختلفه عن بقيه الصلوات يعني صلاة الصبح فيها حاجات مختلفة لاحظ كده صلاة الصبح أولا من أولها خالص الأذان بتاعها مختلف الأذان فيه بعد حي على الفلاح يزود الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم وقف كده يا مؤمن مع هذه العبارة إيه اللي بيمنعك من النزول لصلاة الفجر مش برضو لذة النوم وراحة النوم وحلاوة النوم طيب آدي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك بمنتهى الوضوح الصلاة خير من النوم يا ترى مصدق ولا مش مصدق المسألة بوضوح مسألة إيمان الحاجة التانية صلاة الصبح خلى لها أذكار خاصة بعدها غير كل صلاة يعني أنت ورا كل صلاة بتسبح ربنا 33 وبتحمد 33 وبتكبر 33 وبتقول أستغفر الله في حاجات خاصة لكل الصلوات جمع صلاة الصبح ليها حاجات خاصة بيها فوق الحاجات التانية زي ايه مثلا؟ زي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك تقول في دبر صلاة الفجر وأنت ثان رجلك يعني لسه ما غيرتش هيئة الصلاة تقول إيه؟ تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات وأنت لسه في هيئة صلاة الفجر عشر مرات يحصل إلا قلت الكلام ده ست حاجات عد معايا واحد كتبت له عشر حسنات اثنين محيت عنه عشر سيئات ثلاثة رفع له عشر درجات أربعة وكان يومه هذا كله في حرز من كل مكروه يا الله كان يومه كله في حرز من أي مكروه أو من كل مكروه خمسة وحرس من الشيطان ستة ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله اي ذنب ان شاء الله ربنا هيكفره الا الشرك بالله النساء طبعا تاخد كل الاجر ده اذا قالت الذكر ده في بيتها بعد الصلاه في اول الوقت تلحق الصلاه وقت ما المسلم بيصلوا الفجر في جماعه في المسجد الخاصيه الخامسه تعظيم وقت صلاه الصبح ووقت الصبح يا اخواني وقت مشهود مين اللي بيشهده الملائكه تخيل الملائكه اللي نازله للارض تشهد هذه الصلاه الهامه شوف الحديث الجميل في البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع، صلاة الجميع يعني صلاة الجماعة، تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، الله الله. التقاء النبطشيات كل الملائكة سلم واستلم في صلاة الفجر ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا شوف في رواية أخرى في البخاري يقول ثم يعرج الذين باتوا فيكم الملائكة بتوع بالليل ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم يقول كيف تركتم عبادي خلي بالك بيقولوا إيه فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون الله مش برضو أحسن أن الملائكة تذكرك عند الله عز وجل بأنك من المصلين تشهد لك أنك كنت تصلي الصبح في جماعة مش برضو أحسن ما تقول يا رب فلان كان نايم كان غافل كان عنده مشاكل تانية أهم فما جاش يصلي صلاة الفجر مش أحسن برضو نراجع نفسينا الخاصية السادسة أنت إذا صليت الصبح فأنت في حفظ الله ورعايته سائر اليوم الله حاجه في منتهى الروعه في احسن من كده تشعر في يومك كله انك في حمايه الله عز وجل يقول صلى الله عليه وسلم من صلى صلاه الصبح فهو في ذمه الله يعني في حمايه الله في عهد الله في ضمان الله تشعر بثقه هائله اثناء يومك اذا كنت مصليا للصبح تشعر بثبات امام المحن امام المصائب امام الطغاه امام الجبابره كل ده بركعتين بس تصحى تصليهم صلاة الصبح سبحان الله ركعتين تثبت فيهما صدق القلب وقوة الإيمان الخاصية السابعة أنه صلى الله عليه وسلم كان يحبب لهم صلاة الصبح بأن يجعل وراءها درسا أو توضيحا لمفهوم معين أو سؤالا عن أصحابه أو تفسيرا لرؤية يعني لقاء علمي روحي إيماني راقي جدا جدا يقول العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت لها الأعين ووجلت منها القلوب ثم بدأ يذكر الخطبة المشهورة الطويلة الشاهد يا إخواني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلاطف أصحابه بعد صلاة الصبح ويعلمهم ويفقههم ويشرح لهم وكل هذه عوامل تشجع من كان في قلبه تردد أن لا يفوت هذه الصلاة العظيمة صلاة الصبح الخاصية التامنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحفز المسلمين على البقاء في المسجد بعد صلاة الصبح تفضل قاعد لحد شروق الشمس يعظم جدا من اجل هذا الوقت يصبح هذا الوقت عباره عن برنامج تدريبي ايماني عظيم يبدا به المؤمن يومه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الغداة في جماعة يعني صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين ايه بقى ثوابه خلي بالك كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة يا الله الخاصية التاسعة وسيلة غير مباشرة لكن جميلة جدا روى الإمام مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله يا الله رحمة من رب العالمين لكن لاحظ أن الفترة بين صلاة العشاء وبين صلاة الصبح هي أطول الفترات التي تقع بين الصلوات وهي الليل كله وهي نصف اليوم تصبح صلاة الفجر يا إخواني مكفرة لنص اليوم وبقية الصلوات مكفرة لنص اليوم الثاني أو قل تصبح صلاة الصبح مكفرة لنصف العمر لمن حافظ عليها وبقية الصلوات مكفرة لنصف العمر الآخر وذلك إذا اجتنبت الكبائر فضل هائل وقيمة لا تقدر الخاصية العاشرة والأخيرة في هذه المحاضرة بالنسبة للخصائص اللي الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها لصلاة الصبح والوقت صلاة الصبح هو لفت النظر أن البركة في البكور الساعات الأولى في الصباح بعد صلاة الصبح هي أبرك ساعات في اليوم كله روى الترمذي وغيره عن صخر الغامدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها هذه المباركة يا إخواني في كل شيء في كل الأعمال في التجارة في الزراعة في القراءة في السفر في الجهاد في سبيل الله أي شيء صخر رضي الله عنه اللي هو راوي الحديث استفاد من هذه النصيحة كان رجلا تاجرا كان إذا بعث تجارته بعثها في أول النهار فأثرى رضي الله عنه وكثر ماله حتى إنه في رواية أحمد جاء أن صخرا كثر ماله حتى كان لا يدري أين يضعه سبحان الله يبقى الرسول عايزك تعمل نظام جديد لحياتك عايزك تصحى تصلي الصبح في جماعة تستقبل يومك بصلاة الصبح وتقعد تذكر ربنا سبحانه وتعالى طول الوقت اللي ما بين الصبح لحد الشروق وتقوم بعد كده تشتغل ما تروحش تنام وتاخد البركه بتاعت اول اليوم وادي صخر رضي الله عنه وارضاه كتر فلوسه مش عايز تكتر فلوسك اصحى صلي الفجر وربنا هيبارك لك في مالك ان شاء الله الرسول لما كان يبعت جيش كان يبعته اول النهار شوفوا النعمان بن مقرن رضي الله عنه وارضاه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر امسك حتى تطلع الشمس يعني امسك عن القتال فاذا طلعت قاتل بعد طلوع الشمس في وقت البركة بقى يبتدي يقاتل وكان يقول عند ذلك تهيج رياح النصر يا الله ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم يبقى كان يستنى بعد صلاة الصبح وقت مبارك يا إخواني لكل ما سبق يا إخواني من الفضائل والخصائص وغيرها أدرك الصالحون قيمة صلاة الصبح فما ضيعوها وما تخيلوا أصلا أن يضيعها إنسان شوف رواية الإمام مالك رحمه الله في موطئه أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان ابن أبي حثمة أحد التابعين من كبار التابعين رحمه الله فقضوه في صلاة الصبح يوم من الأيام كده يوم في العمر ما شافش سليمان قلق سيدنا عمر إيه اللي يخلي مؤمن ما يروحش يصلي الفجر ذهب عمر رضي الله عنه وارضاه إلى أمه إلى الشفاء أم سليمان رضي الله عنها فقال لها أم أم سليمان من الصحابيات فقال لها لم أرى سليمان في الصبح لم أرى سليمان في الصبح كارثة إيه يا ترى اللي خلى سليمان لا يذهب إلى صلاة الصبح قالت إنه بات يصلي قعد طول الليل يصلي قيام الليل فغلبته عيناه ما كانش قاعد قدام التلفزيون يا إخواني ما عذروش سيدنا عمر قال لئن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة بكاملها سبحان الله بيعة عمر بن الخطاب للخلافة كانت في صلاة الصبح تخيلوا الصديق توفى مساء ودفن مساء وفي صلاة الفجر من اليوم الثاني بويع عمر بن الخطاب للخلافة يعني إيه؟ يعني كبار رجال الدولة والأمراء والوزراء وأهل الحل والعقد ومن بيده الأمر كل دولة كانوا يصلون الفجر في جماعة ياخدوا قرارات في منتهى الخطورة قرارات مصيرية جدا في صلاة الصبح صلاة في منتهى الأهمية يروي الإمام مالك في موطئه أن المسور ابن مخرمة رحمه الله من التابعين أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها عارفين الليلة التي طعن فيها ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه خلاص بيموت آخر ثلاثة أيام في حياة الفاروق رضي الله عنه وأرضاه يقول المسور فأيقظت عمر لصلاة الصبح حتى الليلة دي الليلة اللي مطعون فيها عمر بن الخطاب وعمر رأس الدولة وعمر مطعون طعنة قاتلة والظرف صعب جدا جدا لكن صلاة الصبح لا تؤخر يا إخواني ما يقدرش يخليه يصليها بعد الشروق ماذا قال عمر عندما أيقظه المسور ابن مخرمة رحمه الله قال له إيه وهو قايم تعبان ومطعون وفي لحظاته الأخيرة قال نعم نعم احسنت ان انت صحتني نعم ولا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه سبحان الله ولا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه ثم قام عمر رضي الله عنه وارضاه وصلى صلاه الصبح وجرحه يثعب دما جرح عمال ينزف ينزف بس مش قادر يوقف صلاه الصبح انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه كان يبكي بكاء مرا كلما تذكر فتح تستر سبحان الله ليه بيبكي تستر مدينة فارسية حصينة حاصرها المسلمون سنة ونصف بالكامل تخيل سنة ونص حصار لهذه المدينة وبعدين في الآخر سقطت في أيدي المسلمين وتحقق لهم فتحا مبينا من أصعب الفتوح التي خاضها المسلمون إذا كان الوضع بهذه الصورة الجميلة المشرقة لماذا يبكي أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عندما يتذكر موقعة تستر لقد فتح باب حصن تستر قبيل ساعات الفجر بقليل انهمرت الجيوش الإسلامية داخل الحصن ودار لقاء رهيب بين ثلاثين ألف مسلم ومئة وخمسين ألف فارسي قتال في منتهى الضراوة كل لحظة في هذا القتال تحمل الموت وتحمل الخطر الكبير على الجيش المسلم موقف في منتهى الصعوبة ولكن في النهاية سبحان الله كتب الله النصر للمؤمنين وانتصروا على عدوهم بفضل الله وكان هذا الانتصار بعد لحظات من شروق الشمس آه لقد ضاعت صلاة الصبح في ذلك اليوم الرهيب يوم الفتح لم يستطع المسلمون في داخل هذه الأزمة الطاحنة والسيوف على رقابهم أن يصلوا الصبح في ميعاده ويبكي أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لضياع صلاة الصبح مرة واحدة في حياته. جيش المسلمين مشغول بذروة سنام الإسلام، مشغول بالجهاد في سبيل الله، لكن الذي ضاع شيء عظيم يا إخواني، يقول أنس وما تستر؟ إيه تستر ديت؟ وما تستر؟ لقد ضاعت مني صلاة الصبح، وما وددت أن لي الدنيا جميعا بهذه الصلاة. هنا نفهم يا إخواني لماذا ينصر هؤلاء؟ مفيش لوغاريتمات في الإسلام إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم كيف ينصر الله عز وجل قوما فرطوا في فريضة صلاة الصبح كيف هذا لا يكون أما أن يكون الجيش على شاكلة أنس بن مالك رضي الله عنه يحاسب نفسه على الصلاة الواحدة فهذا ولا شك جيش منصور طيب نعمل إيه؟ عايزين نكون زي دول عايزين نصلي الفجر في جماعة كل يوم تعالوا نقول عشر وسائل تساعدنا في المحاضرة دي والابتكار في هذه الوسائل يا إخواني مفتوح أي حد عنده وسيلة صحيح يتوكل على الله عز وجل وينصح بها إخوانه الوسيلة الأولى الإخلاص التام لله عز وجل صعب جدا أن واحد مش مخلص لله أنه يحافظ على صلاة الفجر ده أصلا صلاة الفجر اختبار لاكتشاف المخلصين الإخلاص ده تكون أنك مستعد تضحي بأي شيء بأي شيء في سبيل انك ترضي ربنا سبحانه وتعالى تضحي بمال تضحي بجهد تضحي بعلاقات تضحي بعمل تضحي بحياتك كلها علشان ربنا سبحانه وتعالى ضياع صلاة الفجر يا إخواني ويا أخواتي عرض لمرض مش هو المرض لا ده عرض لمرض المرض هو أنك جعلت الله عز وجل أهون الناظرين إليك لم تهتم به لم تخلص له لم تأبه بشرعه بأمره لم تخشى تحذيره لم تتبع قانونه أو تخضع لشرعه ومن ثم أضعت صلاة الفجر علامة خطيرة على غياب الإخلاص وخلي بالكم حقيقة يا إخواني الموضوع كبير وفي تفصيلات كثيرة لكن أشعر أن الوقت يطول بينها حاول أختصر على قدر الإمكان وأسأل الله عز وجل أن يجمع بيني وبينكم في لقاء آخر نفصل فيه في هذه الوسائل الوسيلة الثانية العزيمة الصادقة الأولانية الإخلاص الثانية العزيمة الصادقة عندي قناعة شخصية إن اللي عايز فعلا يصحى الفجر هيصحى فعلا لو تشعر فعلا بقيمة الفجر في جماعة هترتب كل ظروفك انك تقوم الفجر شوف ربنا بيقول لي في المنافقين ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة بس هم مش عايزين فعشان كده ما قاموش ولو ما فيش عندك عزيمة صادقة عمرك ما هتسمع الأذان ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم وحتى يا أخي والله لو سمعت وأنت ضعيف العزيمة برضه مش هتقوم ليه؟ لأن ربنا هو اللي مش عايزك تقوم بعزيمة ضعيفة شوف ربنا بيقول إيه ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم يا لطيف كره الله انبعاثهم ربنا هو اللي مش عايز المتثاقلين الكسالى فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين واوعى يا اخي تتاثر بكثره القاعدين المتخلفين عن صلاه الفجر اوعى لا تقارن نفسك بهؤلاء انما قارن نفسك باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قارن نفسك بعمر قارن نفسك بانس قارن نفسك بخالد بالقعقاع بيوسف ابن تشفين بقطز بكل الناس اللي قلناهم علي همتك وعظم قدوتك وكبر اهدافك كده وضخم طموحاتك واعمل لنفسك ورد محاسبه خاص بصلاه الفجر بس خليك جاد جدا مع نفسك ورقه واحده سجل فيها ايام الشهر كلها اليوم اللي تصلي فيه الفجر في جماعه علم صح واليوم اللي يفوتك الفجر في جماعه علم غلط وشوف اخر الشهر حياتك ماشيه صح ولا حياتك ماشيه غلط والحق صلح نفسك الوسيله الثالثه تجنب الذنوب ترك الذنوب الفجر يا اخواني ويا اخواتي هديه من الله عز وجل هذه الهديه لا تعطى الا للطائعين اما القلب الذي اشرب حب المعاصي فكيف يستيقظ لصلاه الفجر القلب الذي غطته الذنوب كيف يتاثر بحديث يتكلم عن فضل صلاه الفجر او كيف يسمع لنداء حي على الصلاه حي على الفلاح الصلاه خير من النوم ضياع الفجر يا اخواني ويا اخواتي مصيبه مصيبه وخليكم فاكرين كلام ربنا سبحانه وتعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم فتش في حياتك فتش على ذنوب ما زلت مصرا عليها ذنوب جايز تكون في عينيك جايز تكون في لسانك في علاقاتك بالناس في علاقاتك بابويك ذنوب في القلب كبر عجب حسد غضب رياء اي شيء فتش ولا تستصغرن ذنبا من الذنوب مين عارف مجاز هو ده اللي قعدك عن صلاة الفجر إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا سئل الحسن البصري رحمه الله لماذا لا نستطيع أن نقوم الليل بيتكلموا على قيام الليل يا إخواني مش على صلاة الصبح قيام الليل قال أقعدتكم ذنوبكم كتر الذنوب ربنا سبحانه وتعالى عايز اللي يصلي ليه يكون إنسان نقي طاهر تائب نائب إلى الله عز وجل بسرعة يتوبون من قريب نسال الله عز وجل لنا ولكم المغفره الوسيله الرابعه الدعاء وسيله في غايه الاهميه اعمل لنفسك ورد يومي تدعو الله فيه باخلاص ان يمن عليك بصلاه الفجر في جماعه اوعى تستهين بالوسيله دي هو مين اللي بيصحينا للفجر او لغيره مين ما هو ربنا سبحانه وتعالى بل قل من الذي يبعثك من نومك اقول يبعثك من نومك اصل النوم يا اخواني نوع من الموت واليقظه كالبعث شوف ربنا بيقول في الكتاب الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت دي ما ترجعش تاني دي خلاص ماتت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون يبقى ندعي ربنا سبحانه وتعالى الذي يمسك بارواحنا ان يرسلها على صلاه الفجر او قبل صلاه الفجر الأربع وسائل دولت أساسيين يا إخواني ويا أخواتي ما ينفعش إنك تسيبهم الإخلاص والعزيمة والتوبة إلى الله عز وجل والدعاء دي حاجات ما فيهاش فصال حط فيها بقى اللي أنت عايزه لكن ما ينفعش تشيل منهم واحدة الوسيلة الخامسة الصحبة الصالحة برضه وسيلة في غاية الأهمية الطاعة على الإنسان الوحيد صعب شوف الرسول بيقول إيه عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد كلام في منتهى الوضوح وفي منتهى العمق شوف مين أصحابك يا ترى لما بتشوفهم بيفكروك بصلاة الفجر بيفكروك بالقرآن بيفكروك بغض البصر بيفكروك ببر الوالدين بيفكروك بربنا سبحانه وتعالى ولا مش هم دول أصحابك لو كان أصحابك ملهمش هم غير اللهو واللعب والوقت الضايع والحياة التافهة والمعاصي والذنوب يبقى الحق نفسك حاول تدعوهم الى الله عز وجل ولكن انجب بنفسك يا اخي دور على الصحبه الصالحه وخليك فاكر المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل الوسيله السادسه النوم بطريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم اول حاجه النوم مبكرا النوم مبكرا مش عيب ابدا انا مش عارف مين اللي دخل في اذهاننا ان الاطفال بس هم اللي بيناموا بدري سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بيطفي النور في الدنيا كلها علشان ننام بالليل سبحان الله واحنا برضه مصرين نصحى الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا هي دي سنة ربنا في الأرض الناس اللي عايشة للدنيا وعملت دراسات علشان تستغل الدنيا أفضل استغلال وصلت للحقائق اللي ربنا سبحانه وتعالى قالها في القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم علمها لنا من عشرات القرون أرجع بيكم تاني لأمريكا علشان تصحى بدري في المواعيد اللي قلناها في أول الدرس لازم تنام بدري فبيناموا بدري عن أي ميعاد ممكن تتخيله صعب جدا انك تمشي في الشارع الساعة 9 بالليل وتلاقي حد ماشي في الشارع خلاص الناس كلها نامت 8 8 ونص 9 بالكتير الكلام ده انعكس على حياتهم نظام وحيوية ونشاط وإنتاج وتقدم حضاري أنا مش بقول الكلام ده عشان أنا مبهور بالنظام اللي عندهم لأ أنا بقول الكلام ده عشان أنا متحسر على كتير من المسلمين اللي مش فاهمين الكنز اللي ربنا سبحانه وتعالى سايبه لنا في القرآن وفي السنة اللي بيعمله الامريكان واليابانيون والصينيون وغيرهم من اهل الارض هو ده الاسلام يا اخواني وجدت اسلاما ولم ارى مسلمين وبعدين انت هتسهر ليه هتتفرج على التلفزيون غالبا هتاخد شويه سيئات وذنوب هيضيع عليك الفجر هتذاكر المذاكره الصبح بعد الفجر لحد الساعه 8 ده افضل وقت ممكن تذاكر فيه ده كلام العلماء مش كلامي واللي هتذاكره بالليل في ساعتين هتذاكره الصبح في نص ساعه هتسهر عشان بتزور حد يا اخي انت لو مش عايز تقوم الفجر مش عايز تقوم بدري حرام تخلي غيرك يسهر سيبه يروح الفجر احنا محتاجين نغير نظام حياتنا كله ما عندناش وقت نضيعه في كلام فارغ احنا اه ممكن نعمل شويه لهو مباح لكن خليكم فاكرين نحن امه جاده فيها شيء من اللهو المباح ولسنا امه لاهيه فيها شيء من الجد القليل خلوا بالكم يبقى اول نصيحه بخصوص النوم اننا ننام بدري على قد ما نقدر الحاجة التانية الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل ما ينام وكان ينام على الشق الأيمن على جنبه اليمين ويقول أذكار النوم أذكار النوم دي كتيرة جدا وليس المجال لذكر أذكار النوم بكاملها لكن أنا هقول لك حاجة واحدة مهمة أوي أوي إنك تقرأ آية الكرسي قبل ما تنام الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن من قرأ آية الكرسي قبل أن ينام لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح مش هو الشيطان ده اللي بيبعدنا عن صلاة الفجر خلاص ربنا بيحفظك من الشيطان بآية الكرسي وأذكار النوم كثيرة وعودوا إليها في كتب الأذكار برضو بخصوص موضوع النوم حاول تعرف كل الناس نظامك عرف أصحابك وقرايبك ومعارفك إنك بتنام بدري يبقى خلاص مفيش زيارات مفيش تليفونات مفيش محمول بعد الساعة 10 مثلا أو 11 حسب ما تحدد لنفسك ونظامك ده يا أخي والله مش حاجة تكسف عمر النظام الإسلامي ما كان يكسف اللي مفروض يتكسف هو اللي بيخالف النظام الإسلامي يبقى النوم مبكرا النوم على وضوء النوم على الجانب الايمن اذكار النوم واعلم الناس بنظامك الجديد الوسيله السبعه وسيله شرعيه وصحيه تماما تماما لا يختلف على اهميتها طبيبان لا تاكل كثيرا قبل النوم الاصل طبعا الا ناكل كثيرا طول فترات اليوم هي دي السنه النبويه لكن عايزين نركز قوي اننا ما ناكلش كتير قبل ما ننام العقل بتاعنا يا اخواني ويا اخواتي مسكين كميات الاكل الكبيره تسحب الدماء من كل الجسم ومن العقل ايضا تسحب هذه الدماء الى المعده والى الامعاء لهضم الكميات الهائله من الاطعمه العقل اللي الدم انسحب منه بيبقى في شبه غيبوبه مش بيقدر يقوم الفجر معذور لان انت اديته اكل اكتر من طاقته وطبعا الاكل الكتير قبل النوم بيعمل برضه كوابيس واحلام مزعجه ناس بتجري وراك وحوش بتاكلك مامور ضرايب تعابين سحالي حاجات كتير جدا تقعد في قلق واضطراب لحد فين فين على الفجر عايز تنام شويه بقى فيروح الفجر لذلك يقول احد الصالحين تاكل كثيرا تنام كثيرا يفوتك خير كثير هو طبعا يقصد يفوتك خير كتير يفوتك قيام الليل لكن طبعا ما كانش يقصد صلاه الفجر ما كانوش يتخيلوا ان واحد ممكن ما يصليش الفجر يبقى دي كانت الوسيله السبعه للمساعده على الاستيقاظ لصلاه الفجر الوسيله الثامنه وسيله مبتكره ولطيفه ومفيده على اكثر من مستوى حتى مفيده لمن حافظ بالفعل على صلاه الفجر ولو سنين الوسيله ديت هي مذكرات فضائل الفجر يعني ايه مذكرات فضائل الفجر عباره عن 20 او 30 ورقه كرتون اعملهم انت في البيت يا ريت الورق ده يكون ملون بالوان فسفوريه واضحه كده اصفر اخضر سماوي الوان تكون ظاهره وواضحه كل ورقه حجمها يكون كبير نسبيا اكتب في كل واحده منها بخط جميل وخط واضح حديث من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تحض على صلاه الفجر يعني مثلا ورقه اكتب عليها لن يلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها واحده تانية بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه وهكذا عشرين او ثلاثين ورقه كل اسبوع طلع ورقتين ورقتين بس حطهم في الاوضه بتاعتك في مكان ظاهر بحيث تشوف الورق كويس بكده هتضرب اكتر من عصفور بحجر اولا هتشجع نفسك انك تصحى الفجر كل يوم بتشوف هذه الاحاديث وبتفكر نفسك بالاجر الحاجة التانية الناس اللي بقالها سنين بتصلي الفجر ممكن تكون نسيت الثواب الضخم اللي في صلاة الفجر وأصبح الأمر عندها عادة تفرق كتير قوي إنك تقوم عادة وتقوم عشان أنت مشتاق إلى ثواب صلاة الفجر الحاجة التالتة ممكن غيرك يشوف الحديث ده في أوضتك ممكن أهلك أولادك إخواتك والدك والدتك أي حد ممكن يشوف الحديث فيتذكر صلاة الفجر وكله في ميزان حسناتك في الآخر الوسيلة التاسعة الأجراس الثلاثة ثلاث أجراس إيه هم الثلاث أجراس؟ أول واحد طبعا مشهور المنبه وخلي بالك اظبط المنبه على أول ميعاد الفجر بلاش تفاؤل أكتر من اللازم ما تقولش يعني إن شاء الله النهاردة بقى هقوم الليل كمان وتظبط المنبه قبل الفجر بنص ساعة أو بعشر دقايق فتصحى فتلاقي لسه في وقت فتقوم قافل المنبه وقايل ليه هريح خمس دقايق خلي بالك هم دولت أخطر خمس دقايق في حياتك الخمس دقايق دولت هيكونوا السبب في ضياع فرض ربنا سبحانه وتعالى خليك واقعي لو انت بتصحى بالعافيه على الفجر بلاش من الاول تفترض انك هتقدر تصلي قيام الليل لا خد نفسك بالتدرج واعلم ان هذا الدين متين فاوغلوا فيه برفق كمان في موضوع المنبه حطه بعيد عن ايديك خليه بعيد بمسافه بحيث ما تعرفش تقفله الا لما تقوم تمشي عشان تقفله ساعتها بقى لو قمت مشيت وقفلت يبقى انت ايه مع سبق الاصرار والترصد يبقى ده موضوع تاني لكن ان شاء الله كده تضمن انك انت ايه انك تقوم من النوم يبقى ده اول جرس وجرس مهم جدا جدا المنبه الجرس الثاني التليفون اتفق مع حد من اصحابك اللي بيصحى كل يوم في الفجر انه يتصل بيك ويصحيك او اللي يصحى فيكم الاول يصحي الثاني اتفق كمان معاه انه ما يقفلش السماعه الا بعد ما يتاكد انك صحيت يعني يعمل معاك حوار حوار ولو قصير جدا بس يضمن انك ما تقفلش السماعه وترجع تنام تاني بعدين خلي عليك واجب انك انت كمان تصحي واحد تاني مجرد ان تستيقظ تعرف ان عليك مسؤوليه ايقاظ فلان هذه المسؤوليه ستدفعك ان شاء الله الى القيام يبقى الجرس الثاني جرس التليفون الجرس الثالث هو إيه؟ ما عادش فيه غير جرس واحد جرس الباب واحد معاك في العماره او واحد معاك في الحي انت عارف انه بيصحى الفجر خليه يعدي عليك يصحيك طبعا لازم تعرف البيت عشان ما يحصلش ازعاج في البيت يبقى الاستعانه بالاجراس الثلاثه ستعين ان شاء الله على الاستيقاظ لصلاه الفجر الوسيله العاشره والاخيره في هذه المحاضره وليست الاخيره من وسائل المحافظه على صلاه الفجر هي ان تدعو غيرك الى صلاه الفجر الترس الذي يعمل يا اخواني ويا اخواتي لا يصدأ الانسان اللي كل يوم بيفكر غيره بالفجر ازاي ممكن هو ينسى الفجر وابدا اول ما تبدا ابدا باهلك ابدا باولادك وزوجتك واخوانك ووالديك اذا كنت انت بتلاقي صعوبه في صلاه الفجر مفيش داعي هم يمروا بكل التجربه اللي انت مريت فيها قبل كده فكرهم دايما بالفجر وساعدهم عليه وعلى فكره العمليه دي تحقق اهلك مش فضل منك ده فرض عليك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وغير اهلك بقى كلم اصحابك ومعارفك وحبايبك ومفيش حاجه بتروح عند ربنا كل واحد كل واحد هيصلي الفجر بسببك هيكون لك من الاجر مثل اجره لا ينقص ذلك من اجورهم شيء. يبقى دي كانت الوسيله العاشره من الوسائل المعينه على صلاه الفجر في جماعه. ممكن طبعا تضيف الوسيله اللي انت شايفها مناسبه واعانك الله عز وجل واعاننا على طاعته. كلمه اخيره يا اخواني ويا اخواتي في الله. صلاه الفجر في جماعه للرجال وفي اول وقتها للنساء قضيه محوريه في حياة الأمة المسلمة القضية مش قضية ركعتين صلاة وشوية حسنات بس لا القضية أكبر من ذلك بكثير صلاة الفجر بتضبط لك اليوم كله صلاة الفجر بتمشي الكون كل الكون زي ما ربنا سبحانه وتعالى عايزه يمشي صلاة الفجر بتربط الناس بربها من أول اليوم لآخره صلاة الفجر وخلي بالك بتخلي الأمة كل الأمة في ذمة الله طول اليوم في ضمان ورعاية وحماية الله طول اليوم في الفجر يا إخواني بتقابلوا صفوة المجتمع اوعى تكونوا فاكرين صفوة المجتمع هم أصحاب الجاه والسلطان والمال والشهرة لا لا لا صدقوني يا إخواني الصفوة الحقيقية هي التي تحافظ على صلاة الفجر في جماعة في مجتمع كثر فيه الفساد بتقابل الصالحين في صلاة الفجر في مجتمع كثر فيه النفاق بتقابل الصادقين في صلاة الفجر في مجتمع كثرت فيه المعاصي والآثام والشرور بتقابل الطائعين والتائبين في صلاة الفجر أي فضل وأي منة من الله عز وجل وأي صفوة من البشر أنت تقابل في صلاة الفجر صلاة الفجر يا إخواني مقياس لمستوى الأمة ومقياس لقيمة الأمة الأمة التي تفرط في الفجر في جماعة أمة لا تستحق القيام بل تستحق الاستبدال وعلى الجانب الآخر الأمة التي تحرص على صلاة الفجر في جماعة أمة اقترب ميعاد تمكينها في الأرض أخ لا يحافظ على صلاة الفجر في جماعة ثم يتحدث مساء عن التمكين في الأرض كيف؟ إزاي ممكن ربنا يعمل كده؟ إن الله لا يصلح عمل المفسدين وأي إفساد أعظم من تضييع فرض من فروض الله عز وجل تضييع حق من حقوق الله عز وجل والإصرار على ذلك التضييع ما هي أول صفات الذين يمكنون في الأرض تعالوا كده اسمعوا الكلام ربنا اسمعوا بقلوبكم ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض عملوا إيه أول صفة أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور أول صفات الممكنين في الأرض إقامة الصلاة وإقامة الصلاة ليست نقر الصلاة كنقر الغراب وفي غير موعدها إقامة الصلاة هي إقامتها بكل شروطها وفي أول وقتها وفي المكان الذي أمر الله به في المسجد وبكل خشوع وتضرع وابتهال وانكسار الصلاة بهذه الصورة يا إخواني ويا أخواتي أداة من أدوات النصر كلكم عارفين الكلمة اللي قالها أحد المسؤولين اليهود من أنه لا يخاف من أمة الإسلام إلا في حالة واحدة وهي أن يصل عدد من يصلون الفجر في جماعة كعدد الذين يصلون الجمعة في جماعة سواء بقى كان هذه الكلمة قالها فعلا مسؤول يهودي أو لم يقلها فالجملة صحيحة أمة الإسلام بغير صلاة الفجر في جماعة أمة غير مرهوبة احفظوها كده كويس لا يستقيم لأمة تطلب العزة والكرامة والنصرة أن تفرط في هذه الصلاة ملحوظة غريبة جدا وهامة لاحظتها في سورة الإسراء خلي بالك لم يأتي طلب النصرة إلا بعد الحديث عن الفجر يعني إيه؟ اسمع كده القرآن وتدبر قال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يبقى إقامة الصلاة وركز قوي على إيه؟ على صلاة الفجر وقرآن الفجر مقصود بقرآن الفجر صلاة الفجر وعبر عنها بالقرآن لأن القراءة في الفجر تكون طويلة عادة وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وبعدين الحاجة اللي وراها ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يبقى مع الفجر قيام الليل أو قبل الفجر قيام الليل وبعدين بعد ما عملت الاتنين دولت تعال اطلب بقى يقول إيه وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا آيات عجيبة والله يا إخواني سبحان الله لا يأتي طلب السلطان النصير من الله عز وجل ولا يأتي مجيء الحق وإزهاق الباطل وتمكين دين الله عز وجل في الأرض لا يأتي كل ذلك إلا بعد إقامة الصلاة وبالذات صلاة الفجر وقرآن الفجر وإلا بعد قيام الليل كما قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك هذه هي أدوات النصر في الإسلام صلاح الدين الايوبي رحمه الله اهتم اول ما اهتم بصلاه الفجر وتحفيز الناس على صلاتها في المسجد الجيش الذي يصلي الفجر في جماعه هو الجيش الذي ينتصر على الصليبيين او غيرهم من اعداء الامه طبعا صلاح الدين يا اخواني مش درويش واقف في الجامع وسايب اعداد الجيوش لا لا لا لا هو واخد بكل الاسباب الماديه من اعداد وتدريب وسلاح وخطه وحشد للجنود واختيار للتوقيت وعقد الاحلاف وتوحيد الصفوف واخد بكل الاسباب الماديه لكن في نفس الوقت عارف انه مش ممكن هينتصر الا اذا كان ربنا معاه وازاي ربنا ممكن يكون معاه وهو بيضيع صلاه الفجر يبقى لازم يرتبط بربنا قبل ما يتوقع النصر ولا ينصرن الله من ينصره وسبحان الله يا اخواني ويا اخواتي راجعوا القران سبحان الله كنز والله تغيير الله عز وجل لواقع الارض من الظلم الى العدل ومن الفساد الى الصلاح يكون دائما في الصبح يا سبحان الله سبحان الله حاجة غريبة جدا ملحوظة في القرآن الكريم إشارة إلى أن هذا الوقت الشريف وقت الصبح ده وقت تغيير اوعى تكون نايم فيه اسمع كده شوف إهلاك قوم لوط كان إمتى إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب شوف إهلاك عاد قوم هود تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ثمود وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين إلى آخر الآيات وهكذا في كل الأنبياء والمرسلين حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء فساء إيه؟ فساء صباح المنذرين هو ده وقت التغيير ووقت الجهاد ووقت التمكين ربنا سبحانه وتعالى عندما أقسم بالخيول التي تجاهد في سبيل الله ماذا قال؟ قال والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا الخيول التي تغير في الصباح في وقت التغيير هيفضل الكلام ده صح يا إخواني لحد يوم القيامة آه والله لحد يوم القيامة هذه من سنن الله عز وجل إلى اللحظات الأخيرة في عمر الأرض سيكون التغيير والإصلاح والتمكين لأولئك الذين يحافظون على صلاة الفجر في جماعة تخيلوا شوفوا المعلومة الغريبة ديت نزول المسيح عليه السلام إلى الأرض واستقرار العدل في الأرض سيكون في صلاة الفجر يا سبحان الله الجيل الذي يستحق استقبال المسيح عليه السلام جيل يحافظ على صلاة الفجر شوف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يصف لنا مستقبل الأرض كما جاء في سنن ابن ماجه رحمه الله عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه قال إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال أشد فتنة هتيجي على الأرض فتنة الدجال وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم يعني لا طلع قبل كده ولا في نبي جاي بعد كده وأنتم آخر الأمم يبقى يحصل إيه قال صلى الله عليه وسلم وهو خارج فيكم لا محالة يا رب سلم ثم بدأ يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفات الدجال وعن الأحداث المصاحبة له وعن يأجوج ومأجوج ثم بدأ يتحدث عن اللحظات الأخيرة جدا في الأرض يتحدث عن طائفة المؤمنين التي سينزل عليها المسيح عليه السلام ليقيم العدل في الأرض من جديد بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فقال وجلهم ببيت المقدس أي جل المؤمنين آنذاك ببيت المقدس نسأل الله عز وجل أن يحرر فلسطين كاملة وإمامهم رجل صالح فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح خلي بالك الجيش اللي مستني نزول المسيح اللي هينزل عليه المسيح كانوا واقفين وخلاص هيصلوا صلاة الفجر والإمام هيطلع يصلي بيهم إذ نزل عليهم عيسى ابن مريم الصبح بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله يا الله ليس هذا الكلام يا إخواني من قبيل المصادفة أبدا أبدا هذه لحظات تغيير وتمكين وعزة ورفعة للمسلمين إزاي المسلمين ممكن يناموا في وقت زي ده إزاي ممكن واحد يغفل عن صلاة الفجر يفضل نايم في هذا الوقت الشريف يقول صلى الله عليه وسلم إذ نزل عليهم عيسى ابن مريم الصبح فرجع ذلك الإمام ينقص يمشي القهقرة ليتقدم عيسى يصلي بالناس طبعا الإمام لقى نبي نازل فبيقدمه يصلي بالمسلمين فقال فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصلي فإنها لك أقيمت فيصلي بهم إمامهم إمامهم من المسلمين وجاء في روايات أخرى من الأحاديث أنه المهدي المنتظر يا سبحان الله أبعد هذا هناك من ينام وصلاة الفجر تقام في المسجد سبحان الله بحلم بيوم يا إخواني ألاقي فيه كل اللي قاعدين بيصلوا الفجر في الجامع بحلم بيوم ألاقي فيه المساجد مليانة بالمسلمين بحلم بيوم ألاقي المسلمين مستنيين أذان الفجر بشوق بشوق حقيقي يرددون الأذان ويسعون إلى بيوت الله بلهفة إنهم في لقاء مع الله عز وجل بحلم بيوم ألاقي فيه المسلم اللي تضيع منه صلاة فجر واحدة يقعد طول اليوم حزين ومهموم علشان فاتته حاجة كبيرة أوي أوي بحلم بيوم أشوف فيه ولاة أمور المسلمين في كل بلاد المسلمين من أقصاها إلى أقصاها يؤمون المسلمين في المساجد في صلاة الفجر وغيرها بحلم بيوم أشوف في دين ربنا هو دين الأرض وإن العدل حل محل الظلم وإن شرع ربنا بقى هو الشرع الحاكم في كل مكان بحلم يا إخواني وأنا عارف إن أي واقع بنعيشه دلوقتي كان حلم قبل كده وأنا عارف برضو إن أحلام النهاردة هي واقع بكرة إن شاء الله بحلم بمستقبل أنا على يقين والله يا إخواني ويا أخواتي أنا على يقين من حدوثه أنا شايف بكرة يا إخواني ويا أخواتي أنا شايف بكرة ومش بنجم أو بعرف الغيب لا أنا شايف وعد ربنا سبحانه وتعالى لهذه الأمة والله لا يخلف الميعاد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون لاحظ الايه التي جاءت وراء ذلك قال واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون هو ده طريق الاستخلاف اقامه الصلاه كما امر الله عز وجل ان تكون هو ده طريق الاستخلاف والتمكين والامن في الارض نسال الله عز وجل ان ييسر لامه الاسلام امر رشد يعز فيه اهل طاعته ويذل فيه اهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر انه ولي ذلك والقادر عليه فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد وجزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع